الله الرحمن الرحيم المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه محمد وآله أما بعد فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله يا ترى حبيت سيدنا أبو بكر ولا لسه يا ترى عرفت بقى إزاي لما الواحد يعرف الكبار تزكو نفسه ده سفيان الثوري يقول ايه بذكر الصالحين تتنزل الرحمة هو طبعا ذكر الله الأعظم ذكر الله الأكبر لكن يقصد ان احنا لما نجيب سير الصالحين الإنسان بيحس ب... ب... ب... بطمأنينة في القلب يحس بخير الدنيا سبحان الله إخوتي والله أنا أحبكم في الله وأشعر إن أجمل شيء في هذه الدنيا من من أجمل الطاعات والعبادات في هذه الدنيا الحب في الله لما نقول إن إحنا بنحب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه شيء جميل شيء رائق رائع حلو سبحان الله العظيم سيدنا أبو بكر كان عايش في وسط الصحابة بيتعامل معهم وزي ما شفنا ببساطة في الموقف اللي بينه وبين سيدنا عمر لما غلط قال له أنا غلطت سامحني ولما قال له لا مش مسامحك سيدنا أبو بكر ما قدرش يصبر يعني لا لازم سامحني أديك حقك سبحان الله العظيم كان إذا مدح لو حد من الصحابة مدحه قال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون ده شعار المتواضعين سبحان الله العظيم النهاردة لما حد يقول لك ده انت بركة انت منور كسر الله من أمثالك تقول آمين آمين آمين أمثالك أنت مين يا عم ارحم نفسك يا سيدي سيدنا أبو بكر لما كان حد يمدحه يزعل في رواية كان يبكي ويرفع رأسه إلى السماء ويقول اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون رغم أنه كان في المكانة العليا سيدنا أبو بكر أنا بحس بحس أن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم اختيار رباني طبعا لكن كان قرب صفات أيضا كان قريب من النبي قوي صلى الله عليه وسلم تعالى نشوف يشهد لذلك قصة عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين يعني قالت يعني أنا كنت لسه بقول لحد من ولادي إيه أقصى حاجة تتذكرها وانت صغير كده يعني ارجع بذهنك لورا قوي يعني أبعد حاجة تفتكرها وانت عمرك كم سنة فتذكر أقصى حاجة وهو عمره ست سنين في أولى ابتدائي فالشاهد ان كل واحد مننا لما يرجع ورا بدماغه أقصى حاجة يفتكرها وهو عمره كم سنة بتفرق بقى من واحد لواحد أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول أول ما فتحت عينيا لقيت أبويا وأمي مسلمين لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله قالت من ساعة ما طلعت كده كل يوم أشوف النبي في بيتنا صلى الله عليه وسلم ودي برضه من المناقب إن كل يوم الرسول يزور أبا بكر في بيته إلا ويأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون شدد المشركون التعذيب على المسلمين خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة تخيل انت بقى سيدنا أبو بكر كان هاجر للحبشة من شدة الإيذاء حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة أين تريد يا أبا بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي فقال ابن الدغنة يا أبا بكر والله إن مثلك لا, يخ لا يخرج ولا يخرج اسمع بقى الكلام هو ده الشاهد اللي أنا عايز أقوله لك قال ابن الدغنة والله يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق الكلام ده بيفكرك بحاجة ها سمعت الكلام ده قبل كده ها سمعته في مين افتكر كده نفس الكلام اللي قالته امنا السيدة خديجة رضي الله عنها لسيدنا النبي لما قال لها والله إني خشيت على نفسي قالت له كده برضو إنك لا تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق صح هي هي فاتفقا في الصفات سبحان الله العظيم شيء عجيب ابن الدغنه قال يا أبا بكر والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم يعني تعطي الذي لا يملك وتصل الرحم وتحمل الكل الضعيف اللي ملوش حد وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر أي حد تحصل له مصيبة أنت اللي جنبيه أنت اللي معاه سبحان الله العظيم كأن هذه الصفات مكارم الأخلاق هي صفات كانت في النبي صلى الله عليه وسلم وكانت في أبي بكر قرب أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ وعايز أقول أن الرسول ورثها لكل من يريد أن يقوم مقام الداعيه كأنها صفات ينبغي أن تتوفر في الداعية في الذي يحمل هذا الدين في الذي يبلغ هذا الدين في الذي يريد أن يكون من رجال هذا الدين لذلك كانت في أبي بكر ليحمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فارجع فاعبد ربك ببلدك فارتحل ابن الدغنة طلع معاه ورجع مع أبي بكر فطاف ابن الدغنة في كفار قريش فقال إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الدهر ويعين على نوائب الحق إنه في جواري فأنفذت قريش جوار, جوار ابن الدغنة فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي مهما شاء وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا ولا يشتغلن بالصلاة والقراءة في غير داره ففعل الشاهد الصفات دي اللي في سيدنا أبي بكر شهادة شهادة عظيمة قال علي رضي الله عنه إن الله ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر في قوله سبحانه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إحنا الاثنين وعن جبير ابن نفير أن نفرا قالوا لعمر بن الخطاب والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عوف بن مالك كذبتم والله لقد رأينا خيرا منه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر من هو يا عوف فقال أبو بكر فقال عمر صدق عوف وكذبتم والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل من بعير أهلي طبعا سيدنا عمر بعد ما مسك الخلافة وبقى أمير المؤمنين الناس بدأت تمدح وتقول وهو سيدنا عمر حق عدل لكن برضه سيدنا عمر يروح فين في سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر قمة لا تطال ولا تنال مهما كان عمر وغير عمر رضي الله عن الجميع فلما دخلوا قالوا يا أمير المؤمنين ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقول بالحق ولا أشد على المنافقين منك فأنت خير الناس بعد رسول الله سبحان الله الله يقيض للحق رجالا عوف بن مالك قال لهم كذبتم رأينا رأينا أفضل من عمر بعد, بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مين سيدنا عمر قال له مين قال له أبو بكر قال له صدقت وكذبتم قال لهم ده سيدنا أبو بكر كان أطيب من ريح المسك وأنا كنت كافر وأنا أضل من بعير أهلي كنت أضل من من الجمل بتاعنا الاعتراف بالحق لا مش فضيلة فريضة لا هو فضيلة بس فريضة فرض انك تعترف بالحق مش فضل منك وقال عمر وهو على المنبر ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر فمن قال غير هذا بعد مقامي هذا فهو مفتر عليه ما على المفترين بيسكت المنافقين بيسكت المجاملين بيسكت المهولين بيسكت ركاب الموجة قال لهم افضل واحد في الامة بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر اللي يقول غير كده بعد كده يبقى مفتري وهعاقب عقوبة المفترين وقال عمر لو وزن ايمان ابو بكر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم ليتني شعرة في صدر أبي بكر ده سيدنا عمر تخيل بقى أنت لما سيدنا عمر يقول كده رضي الله عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شوف بقى لما يبقوا الاثنين أصحاب النبي وأحيانا تبقى المنافسة على الحب واحد بيفكر ان هو بيحب النبي اكتر وانه بيفدي النبي اكتر وانه احب الى النبي المنافسه على الحب ما حصلتش بين سيدنا ابو بكر وعمر كان سيدنا عمر بيحب لسيدنا ابي بكر انه يبقى اقرب ولذلك في سقيفه بني ساعده بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي مين اللي بايع سيدنا ابو بكر اول واحد سيدنا عمر مفيش منافسه وانما اعتراف بالحق آه تعالوا بقى عايزين واحده واحده كده نتوقف مع رجل المواقف سيدنا ابو بكر واذا ذكرنا اول صفه فيه صفه اليقين رجل اليقين اذا كان لليقين رجال فرجل اليقين ابو بكر رضي الله عنه احنا قلنا مش هنسرد قصه حياته وانما هنقف مع مواقف من حياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه ف وهذا اليقين شهد له به مش القصص بس اللي بتقول لا لا لا ده اسمع الحديث العجيب ده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق لهذا وإلى ولكني إنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله تعجبا وفزعا أبقرة تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر سبحان الله العظيم الرسول يعلم بيقين بيقين أبي بكر الناس كلهم تعجبوا معقولة بقرة تتكلم قال لهم اه انا مصدق وابو بكر وعمر وكان غير حاضري سبحان الله العظيم قال ابو هريرة قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بينما راع يرعى في غنمه اذ عدا عليه الذئب فاخذ منه شاه فطلبها الراعي حتى استنقذها منه بيرعى غنمه الراعي جه ذيب خدشه وجري الراعي جري وراه وبعصايته طاخ استخلص منه الشاه خد منه الشاه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر سبحان الله العظيم توثيق يقين أبو بكر توثيق يقين أبي بكر قال النووي قال العلماء إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما وقوة يقينهما وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم ان الرسول وثق يقينهما تعال نشوف أبو بكر رجل اليقين في واحدة واحدة في الإسلام في البداية خالص تجد الحديث ما من أحد عرضت له الإسلام عرضت عليه الإسلام إلا كانت له كبوة وتردد إلا أبا بكر كان بادي الرأي أسلم من وقته الحديث مش صحيح لكن هي دي الحقيقة أبو بكر أسلم في مجلس واحد وكان صديقا للنبي فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إني رسول الله قال فماذا أقول قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقالها في نفس القعدة سبحان الله العظيم يقين اليقين ده بعد القعدة دي ما اهتزش لحظة ما ما ما تلونش و ولا لحظة شوف في رحلة الإسراء والمعراج حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعراج وأخذ يقصها على قومه لم يصدق أحد منهم فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب زعم, زعم وارتد ناس من المسلمين الرسول لما صبح الصبح وأراد أن يخرج قيل له لا تحدث الناس لن يصدقوك وأصر رسول الله أن يحدث دخل على قريش في ناديهم وبدأ يحدثهم ويكلمهم ويخبرهم أني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس وصليت بالأنبياء إماما لم يحدثهم عن المعراج زي ما قلنا كده قعدوا يسافروا والله مش مش ممكن ده انت لا لا لا لا, لا. واحد يقول يا اخي شفت استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم سعى رجال إلى أبي بكر ناس طلعوا جري قالوا بس فرصة فأخبروه إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة في الشام ثم أصبح بين أظهرنا ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا فقال أو قال ذلك قالوا نعم قال فأنا أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق سبحان الله العظيم ما شافش النبي ولا سمع منه ده بيقولوا له بيقول قال لهم قال قالوا له اه قال لهم اشهد لو كان قال يبقى صدق قالوا تصدقه في ان ياتي الشام في ليله واحده ثم يرجع الى مكه قبل ان يصبح قال نعم قال نعم انا اصدقه بابعد من ذلك اصدقه بخبر السماء موقف انا عايزكم تتصوروا الموقف زي ما قلت لك كده حط نفسك مكانه كنت هتقول ايه مكان سيدنا ابي بكر ناس جم قالوا لك الحق لو صاحبك بيقول النهارده نكته مش ممكن مستحيل الكلام ده عجيب جدا ايه قال ايه لا لا اسكت ده ده اللي قاله ده ده كلام بقى يجن الجن مش ممكن قال ايه ده بيقول ان هو راح بلاد الشام ورجع بيننا الصبح صدق تقول لهم معقوله طب اصبروا بس انتوا مستعجلين ليه مكبرين المواضيع ليه اما نقعد معاه نشوف نسمع هروح لسيدنا النبي واسمع منه ده احسن الاحوال لكن سيدنا ابو بكر لا قال لك اسمع منه ولا ما اسمعش منه قال صدق ازاي قال هو كده صادق انا بصدقه يا سلام امتى نلاقي ناس زي كده يا اخي ممكن بقى في ناس كده صادق ازاي هو كده صدق انا بصدقه انا مصدقه في اكتر من كده يقول السماء بتكلمني انا مصدق ربنا ارسل الي انا مصدق ما صدقوش في دي ليه برضه كلام صحيح سبحان الله العظيم تعال الموقف تاني في اليقين موقف عجيب جدا برضه وقوي جدا موقف صلح الحديبيه قال عمر بن الخطاب أتيت, رسول أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا الموقف ده مش ما كانش موقف سيدنا عمر بس ده كان الصحابة كلهم مهزوزين في الموقف ده خايفين إلا سيدنا أبو بكر قال إيه وعمل إيه تعالوا نقف الموقف ده وأنا عايزك تعيش المواقف دي بوجدانك إلى اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله